جدا لان ده سوره العصر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوره العصر يعني كثر الاهتمام بيها لدرجه ان الامام الشافعي بيقول ان لو لو لو لم ينزل من القران الا سوره العصر لكفتهم لكفت الناس. يعني باذن الله ان سبحان الله يعني سوره العصر الامام الشافعي تامل فيها وتدبر فيها لدرجه انه قال ان سوره العصر دي كفايه لو الناس تعيش مع معاني سوره العصر كفايه ودرجه بيروى وان كان السنه في بعض الكلام بيروى عن ان الصحابه كانوا وكمان بعض من السلف كانوا بيتواصوا وهم وهم ماشيين يوصوا بعض بقراءه سوره العصر يعني لو الصحابه اتقابلوا وبعدين خلصوا المقابله بتاعتهم او بعض السلف بعد ما بعد ما اتقابلوا وهم ماشيين كل واحد بيوصي الثاني يقول له سورة والعصر او فاتح سورة والعصر الا اللي بيقرأوا سورة والعصر بعد كده يسلموا على بعض يمشي ايه الصورة دي خلى الصحابة يفكروا بعض بيها قبل ما يمشي وبعض السلف يفكر الثاني بيها قبل ما يمشي ايه اللي في ايه المعاني اللي في الصورة دي مهمة لدرجة ان احنا محتاجين كل ما نتقابل نفتكر مع بعض سورة والعصر اكيد الموضوع خطير يعني اكيد هما بيفهموا الدين بيفهموا الدين عندنا سبحان الله اكيد هما بيفهموا اكتر مننا فمعنى ان هم ان هم يقولوا لبعض ويفكروا بعض بصورة والعصر اكيد اللي سامعني يقول هنحاول سواء باذن الله عشان ما نطولش يعني ايه آه نختصر مع بعض بسرعه عشان لو ربنا يسر ودخلنا سوره الحج قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الاول دي من سور القسم يعني اللي افتتحت وابتدات بقسم ومعنى ان الملك سبحانه وتعالى يقسم ان ده شيء عظيم فالملك سبحانه وتعالى لا يقسم الا على عظيم يبقى طالما الموضوع ابتدأ بقسم يبقى الموضوع مهم جدا جدا جدا لان الملك سبحانه وتعالى هو الذي يقسم سبحانه وتعالى هو يقسم بما شاء ايه العصر بقى؟ يعني من سورة العصر سورة العصر والقسم والعصر ايه هو العصر؟ اختلفوا في معنى العصر ده على اربع او خمس اقوال اختلفوا في معنى العصر على اربع او خمس اقوال هنقول الاقوال بسرعة وهنركز على معنيين هم اهم المعاني اول قول العصر ان هو الزمن اللي هو الضغط ان الزمن عامة يسمى عصر تاني قول المقصود بالعصر اللي هو وقت العصر اللي هو بعد ايه بعد قبل غروب الشمس يعني بيقولوا حتى عن قداده اللي هو اخر ساعة من ساعات النهار يبقى اول حاجة الزمن ثاني قول المقصود بيه وقت العصر اللي هو من بعد صلاة العصر لغاية صلاة المغرب ثالث قول صلاة العصر نفسها الصلاة نفسها رابع قول العصر اللي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك مثلا عصر النبوة عصر الدولة الأموية عصر الدولة العباسية فمقصود هنا العصر بقى العصر اللي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحابة هنركز اقوى الاقوال ان هو اما الزهر اما الزمن او الظهر عامه او وقت اللي بعد صلاه العصر لغايه المغرب ده من اقوى الاقوال واختيار الامام ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين اختياره غيره عن ابن عباس ان المقصود بيه الظهر اللي هو الزمن يقصد بيه الظهر اللي هو الزمن عامه يعني والعصر ايوه الزمان عامه اي يقسم الله عز وجل بجميع الازمان وبجميع العصور من يوم خلق الله عز وجل آدم إلى أن تقوم الساعة أقسم الله عز وجل بذلك الوقت إلى ثاني أقسم الله عز وجل بوقت اللي هو الوقت اللي هو طب إيه بقى المقصود بقى بالوقت هنا بقى الوقت هو ده زمن الامتحان عارف لما تدخل امتحان ويتوزع عليك ورقة ويتكتب فوق كده زمن الامتحان مثلا ساعتين أو ثلاثة يبقى هو ده زمن الامتحان اللي احنا هنمتحن فيه ليبلوكم يبلوكم اللي هو الامتحان الامتحان دلوقتي دلوقتي ده امتى من اول ما ربنا خلقنا لغاية ما ربنا ايه يعني سبحانه وتعالى يأمر بانتهاء الزمان وانتهاء بقى الايه الارض وانتهاء وفناء الكون وتبدأ بقى الزمن الجديد ويبدأ بقى يوم القيامة وتبدل الارض غير الارض ايه والسماوات فيبدأ بقى ايه يوم القيامة يبقى كده في معانا معنى ايه ركز تاني في معانا معنى ايه المعنى الاول ان المقصود بيه الزمن عامة اللي هو الوقت الوقت اللي بيعدي عليا وعليك تاني حاجة ده مش المقصود بيه في الوقت ده مقصود بيه الوقت اللي احنا هنبدأ خلاص الوقت اللي انتهى وهنبدأ نتحسس فيه اللي هو وقت العصر ان الانسان الذي خسر ايه العلاقة بين القسم وجواب القسم لو عن المعنى الاول لو عن المعنى الاول ان هو المقصود بيه الزمن عامة زي ما قلنا ده اختيار الطبري ويروى عن ابن عباس والزمن عامة يعني والعصر ان الانسان لفي خسر ان العصر ده هو ده الوقت اللي انت ده رأس مالك ده اللي انت المفروض تكسب فيه وكل لحظة بتعدي عليك في عمرك من غير ما تستغلها يبقى انت خسران اذا يقسم الله عز وجل بالعصر تلك الكلمة كلمة واحدة جمعت امتداد الازمان على مر الدهور كلمة واحدة بس اللي هي كلمة العصر كأنها جمعت قدامك كلمة العصر ديت جمعت قدامك كل الازمان اللي ربنا خلقها من يوم خلق آدم إلى أن تقوم الساعة على كل الأزمان وعلى كل العصور وكل الناس دي كلها كل الناس خسران إلا الإنسان اللي في خسر الله أكبر لو على المعنى الثاني ده الوقت بتاع ظهور النتيجة ووقت الحساب كل بيع بقى مروح كل بقى واحد مروح يشوف هيكسب ايه ايه النتيجة بقى صفارة انها انتهت والنتيجة هتبدأ تتعلق ايه النتيجة بقى إلا الإنسان الذي يخص عارف بالظبط ده هيجي عليه نتيجة والطلبة قاعدين منتظرين النتيجة هتتعلق امتى لا نتيجة بكرة لا نتيجة بعده فبعدين ايه يفاجئ ان النتيجة اتعلقت لم ينجح أحد الله أكبر لم ينجح أحد هو كده هي الصورة كده بتقول لك كده والعصر إن الإنسان استخراج جميع الناس إلا الإنسان الذي خسر كلهم خسرانين تيجي تلاقي النتيجة اتعلقت لم ينجح أحد وتلاقي تحت كده خط صغير ايه إلا اللي عملوا كذا وكذا وكذا وكذا اللي عمل الاربع حاجات دول بس هم ناجحين حتى ما قالش اساميهم اللي حقق الاربع صفات دول هم ناجحين وبقيه الناس كلها خسرانه هنشوف دلوقتي الاستثناء ده بيدل عليه يبقى تاني سريعا عشان قلنا ان شاء الله نخش في سوره الهمزه سريعا يبقى ان الله عز وجل يقسم بالعصر معناه الزمن اللي بيمر وبينتظر كل ما لحظه بتعدي عليك كل ما انت بتخسر كل ما لحظه بتعدي وانت ما بتستغلهاش كل ما انت في خساره وهتقول دلوقتي حتى لو كنت بتعمل ايه يبقى انت خسران كل ما لحظة بتعدي عليك وانت بتعصي يبقى انت خسران كل ما لحظة بتعدي عليك وانت بتعمل مباحات وما بتعملش طاعات برضه خسران كل ما لحظة بتعدي عليك وبتعمل طاعة كان ممكن تعمل افضل منها واحسن منها وتحسن في الطاعة دي برضه خسران الله اكبر عشان كده جاءت بصيغة التوكيد ان الانسان كلهم خسرانين لان كل لحظة بتعدي انا عايز اقول لك على حاجة كل لحظة بتعدي عليك دلوقتي شوف احنا عمالين نتكلم في وقت عمال يعدي كل لحظة بتعدي علينا ما بترجعش تاني انتهت خلاص مهما حاولت ترجعها مش هترجع وكل لحظة كان ممكن يبقى في قصادها في الآخرة إما درجة من درجات الجنة راحت عليك يا لو كنت شفت بقى مثلا النص ساعة اللي فاتت قبل ما نبدأ درس مثلا النص ساعة اللي فاتت ممكن يكون أنا ضيعتها وأنت ضيعتها النص ساعة ديت لو أنا أو أنت كن- ممكن كنا استغلناها كنا ممكن يا إما هترفع درجة في الجنة هقرب شوية من ربنا هتجد لون من ألوان النعيم لأن ألوان النعيم مش زي بعضها في الجنة في ناس فوق ليهم ألوان النعيم تحت مش موجودة ليهم عشان وتلاقي اوقات ربنا يفرق بين مثلا المقربين واصحاب اليمين انا في النص ساعه اللي فاتت كان ممكن اعلى درجه راحت عليا طب هتقولي نص ساعه تاني لا انتهت عايزين يا جماعه نستشعر ان الصوره دي خطيره الصحابه كانوا بيفكروا بعض بيها لخطوره الزمن يعني الزمن ده لو عدى مش هيرجع تاني في الزمن عشان كده يقول لك تخيل عشان تحس بقى قد ايه الوقت ده مهم تخيل عارف لو في ساعه stop watch شغاله جنبك او بيسموها بقى بالعربي ساعه الايقاف لو وقت شغال جنبك انت من يوم ما اتولدت اول ما اتولدت قام واحد جنبك ايه مشغل stop watch اول ما انت اتولدت شوف مثلا انت اتولدت امتى مثلا سنه 82 ولا 83 ولا شوف انت اتولدت امتى بقى ولا 75 اتولدت امتى سنه كام ومن يوم ما اتولدت واحد بجنب مشغل جنبك ساعه stop watch الساعه دي فيها خانه لل للسنين وخانه للشهور وخانه للايام وخانه للساعات وخانه للدقائق وخانه للحظات وكل لحظه بتعدي عليك الوقت احنا ليك ليك ليك يعني تخيل كده انت كبرت دخلت سنه ونص في الساعه لقيتها شغاله لقيت لقيت الساعه سوبوتش عملت كام وتبص لقيتها عملت مثلا 20 سنه واربع شهور وثلاث ايام وست ساعات وخمس دقائق وثمان لحظات مثلا انت عمال تبص على منظر الساعه ده شغال وعارف ان في لحظه هتقف بس مش عارف ايه فانت كل شويه مرعوب عمال تبص على السوبوتش يا ترى هتقف امتى دلوقتي السوبوتش عملت لها 25 سنه وثلاث شهور ومش عارف قد ايه وكام لحظه ولسه عماله تجري لو انت استشعرت اللحظه دي هتحس ان كل لحظه مهمه عندك يبقى كل لحظه بتعدي عليك هي كان ممكن تستغلها ومش ترجع تاني عشان بالظبط زي ايه يقول لك واحد ما معهوش فلوس امال عايش ازاي هو كل يوم الصبح اول ما يصحى بس يروح مثلا بنك طبعا مع الاعتراض على البنوك يعني ورايح بنك يقول لهم ايه انا عايز الفلوس بتاعت النهارده هو له رصيد كبير في البنك يروح يروح كل يوم الصبح ما معهوش فلوس بقى اول الصبح يروح انا عايز الفلوس يديله فلوس خلاص يخلص اليوم يروح تاني يوم انا عايز فلوس يديله فلوس رايح بنك آه، هو عامل حسابه ما معهوش فلوس مش شايل معاه فلوس رايح الصبح انا عايز فلوس لا لا لا خلاص بس ده خلص ايه ده خلص طب مش حد ينبهني طب مش حد يقول لي طب انا هتصرف ازاي انتهي طب يا جماعه بس هاخد شركه اصل انتهي طب انا هعيش ازاي انا كده هموت من الفقر هموت من الجوع الوقت خلص هو بالظبط كده عارف بتلاقي الشباب وهم بيلعبوا جيمز فجاه يقول لك الراجل يجي يقول له ايه هو بص خلاص بقى المرحله الاخيره الراجل يخبط على كتفه يقول له وقت خلص يا عم خلاص طب يا عم هزود طب يقول له لا خلاص وقت خلص خلاص بقى الطفل يقعد يقول له يا عم ابوس ايدك يا عم هخلص بس اللعبه دي الراجل يقول له خلاص وقت خلص يقوم الطفل يقول له ايه طب ممكن ازود طب الراجل يقول له يخرج يزود انما لما يجي ملك الموت ما ينفعش تزود لما ينتهي العصر بتاع كل واحد فينا وينتهي وقت كل واحد فينا ما ينفعش تزود مهما قلت بقى عشان خاطري رب ارجعون طب بس ساعة واحدة يا جماعة اللحظة بتفرق يعني قاتل المئة ربنا مدله في العمر ان ياخد شبر ياخد شبر الشبر اللي خده قاتل المئة ده فرق معاه بدل ما بقى يدخل الج- النار داخل الجنة بدل ما قبره هيبقى روضة من كان بدل ما قبره كان هيبقى حفرة من حفر النار اصبح روضة بسبب شبر زي ما قلنا احنا قبل كده قلنا من زمان الخطوة فيها ثلاث اشوار تقريبا يعني عشان مقدار الزمني المقدار الزمني اللي هتاخد فيه تلت خطوة يعني قوم كده اتمشى شوف انت هتاخد شوف تلت الخطوة خدتها ايه في لمح البصر شوف المقدار الزمني بتاع تلت الخطوة اللي هو الشبر بياخد قد ايه ولا حاجة وبالرغم كده شوية الزمن دول اللي كفوه ان ياخد الخطوة ديت او تلت الخطوة الشبر ده دخلوا الجنة في حين ان ابن نوح لم يلهمه الوقت كثيرا واقف بيتفرج على ابوه ابوه عمال ينادي عليه سيدنا نوح ينادي عليه يا بني اركب معنا ما رضاش يركب فحال بينهما الموج فكان من المغرقين الوقت لم يلهمه ولم ايه يعني او ادهمه الوقت لم يلهمه الوقت ان هو يتوب وانتهى الوقت فيا جماعه الوقت لما عشان كده تشوف منظر طالب استلم ورقه الاجابه وعمال يحل وبعدين جه يبص على زمن الاجابه لقى مش مكتوب مش مكتوب وقت فقعد ينادي على المراقبين يا جماعه مفيش وقت يا جماعه يا جماعه لقيت غلطه مفيش وقت مكتوب قالوا لا هو الامتحان ده من غير وقت قعد يحل وقعد يلعب وقعد ايه شويه يحل وشويه يلعب طالما مفيش وقت فقال ايه هو طالما مفيش وقت يبقى اكيد الوقت كبير بقى مش الخانه مش مكسريه مثلا طالما مفيش وقت يا اما مثلا طالما مفيش وقت الوقت بقى ايه هما هيقولوا لي قبلها طالما هو اكيد كده بقى هما ناس برضو اكيد ايه يعني ناس طيبين يعني قبل ما ال- قبل ما الوقت يخلص هيقولوا لي خلي بالك في وقت فقعد يلعب يلعب فجأة هو بيلعب بص جنبه لقى واحد قام جاي المراقب وشادد منه ورقة الإجابة قعد يعيط عشان خاطري والله ما حليت لأن صاحبه ده كان بيلعب عشان خاطري والله ما حليت طب دقيقة واحدة بس طب اكتب حتى مش عارف ايه وخلاص الوقت خلص هو كده يا جماعة فجأة الورقة بتتسحب منك فجأة ملك الموت سبحان الله لسه النهاردة يعني اخ سبحان الله يعني نحسبه من الصالحين توفي هو راجل كبير سبحان الله الراجل كان بيصلي العشاء مع الاخوه سبحان الله بيصلي امبارح العشاء امبارح وبيسلم عليهم حتى احد الاخوه بيقول لي كان بيسلم عليا بطريقه غريبه عم- سلم عليا كده وقال لي شد حيلك واستمر ومهما تعرضت للبلاء استمر ومش عارف والعمل الدينه سبحان الله الراجل ده تعب بالليل ما قدرش ينزل يصلي الفجر صلى الفجر على السجاده في بيتهم يا دوبك سلم قام ميل قام مات فجاه كده اهو سبحان الله ورقه الاجابه بتاعتك هتتسحب منك في اي وقت عشان كده اقسم الله عز وجل خطورة الزمن ده عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ايه هما يا رسول الله الصحة والفراغ الصحة والفراغ لو انت ربنا اداك النعمتين دول وما استغلتهمش يبقى انت انسان مغبون يعني ايه مغبون يقول لك المغبون ده اللي اتضحك عليه اللي باع حاجة معاه حاجة غالية قوي قوي قوي باعها برخص التراب عارف اللي معاه عربية BM مثلا وراح لواحد معاه عربية 27 127 فالراجل معاه BM فعجبته ال 127 كده لقاها صغيرة كده وبتمشي ما بين العربيات وبتجري وعربية صغيرة كده وبتاخد بنزين قليل فراح الراجل بتاع 27 قال له اقول لك ايه عشان خاطري تاخد ال BM بتاعتي وتديني 27 فالراجل بص له كده الراجل ده مجنون ولا ايه عشان خاطري طب هدفع لك في ايه طب بس عشان خاطري اديني ال 27 بتاعتك وانا هديك ال BM فالراجل طبعا وافق قال له هات يا عم البي... معلش هاخد انا بقى اضغط على نفسي واخد ال BM بتاعتك الكبيره ديت وهديك انا بقى ال 27 اللي بتجري ديت وبتاخد بنزين قليل فده مغبون ده غبن في العربيه بتاعته فكذلك اللي ضيع عمره ده مغبون ما يعرفش ان بعمره دوت براس ماله دوت كان ممكن يوصل للفردوس سبحان الله وما, وما وصلش للفردوس وخلاص خلص الوقت انتهى كان ممكن بعمره دوت يبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه كان ممكن بعمره دوت يرزق رؤيه الملك سبحانه وتعالى في الجنه ليل نهار كل يوم بكرة وعشية يرى الملك سبحانه وتعالى لكن للأسف ضيع عشان كده يا جماعة كان أحد السلف بيقول أنا ما فهمتش قاعد يتدبر في سورة العصر دي ما فهمتهاش إلا في مرة وأنا ماشي في السوق شوف بقى شوف الموقف اللي فهم فيه سورة العصر وهو ده أحسن موقف تفهم فيه سورة العصر بقول في مرة وأنا ماشي في السوق لقيت بياع التلج معدي بياع التلج هو كل اللي بيعمله انه بيبيع تلج ماشي في الش... ماشي في وسط السوق يقول يا جماعة ارحموا من يذوب رأس ماله ارحموا من يذوب رأس ماله يعني يا جماعة هو ماشي في السوق بيقول عشان خاطر يرحموني لو انتوا ما اشتريتوش مني التلج دلوقتي التلج بيسيح شوية بشوية وشوية يبقى مية وخلاص ما عادش حد هيشتري منه لانه مية والله موجودة عند الناس كلها فهو كده حس ان العمر بتاعنا سورة العصر يوم ورا يوم بيدوب منك وانت ما انتش حاسس ولو ما لحقتش تستغله هيروح منك قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر كل لحظة بتعدي عليك ما بتستغلهاش انت خسران وزي ما قلنا حتى لو كنت انسان صالح وعدى الوقت عليك وما عملتش افضل الاعمال برضه انت خسران عشان كده ابن عمر لما بلغوا ابن عمر رضي الله عنه لما بلغوا حديث النبي عليه السلام ان اللي بيصلي على الجنازة له قيراط في الجنة واذا تبعها فله قيراطان فقال ابن عمر وهو بيتحسر بقى ومسك مسك الحصى وقعد يضرب الحصى في بعضه متحسرا قال كم فرطنا من قراريط كم فرطنا من بيندم هو حاسس انه خسر خلاص ما هو يا جماعه لما واحد يكون معاه راس راس مال 2 مليون جنيه وتاجر وخسر مليون جنيه فده خسران بس ما خسرش راس ماله كله في واحد خسر ال 2 مليون كلهم في واحد ثالث خسر وبقى عليه ديون فالخساره انواع فاللي بيضيع الوقت في المباحات خسران واللي بيعمل اعمال صالحه كان ممكن يعمل افضل منها خسران عشان كده جه صيغه العموم ان الانسان لا في خسر وبعدين خلي بالك جت بالتوكيد ان وجت بلام التقويه لا في خسر ان الانسان لا في خسر وبعدين خد بالك من حرف في ده كان ممكن ربنا يقول ان الانسان خسران انما جت كلمه ان الانسان في خسر كانه اتغمس كده في برميل خسران والخساره احاطت بيه من جميع الجهات الفي ده بيسموه حرف الوعاء يعني كأنه اتغمس في الخسر كده خسارة مح... محيطة به من جميع الجهات اللي بيضيع عمره ده يا جماعة أكبر خسارة خسرها لفظ الخسارة ده بيستخدم في الفلوس دايما ربنا ضرب لنا المثل وقال لنا الكلام بنفس اللغة اللي احنا بنقدرها وبنعظمها احنا دايما بنعظم الفلوس بنعظم التجارة عشان كده ربنا يقول لي في سورة البقرة فما ربحت تجارتهم لان احنا دايما بن ايه بنحب التجارة وبنحب الفلوس جه نفس اللفظ ان الانسان لفي خسر وبعدين جت كلمة الخسر نكرة ليه جت نكرة ليه جت ليه جت جلم... ليه كلمة خسر جت بصيغة النكرة خسر قال لك النكرة بتفيد هنا بقى العموم اي خسران النكرة بتفيد اكتر من معنى ممكن تفيد العموم زي هنا مثلا يعني خسران كل حاجة يعني خسارة محيطة بيه من جميع الجهات وخسر كل حاجة خسرها في الدنيا لو الانسان خسر في الدنيا فلوسه مش مشكلة خسر صحته مش مشكلة انما عمره راح عليه من غير ما يستغله في الأعمال الصالحة هي دي الخسارة الحقيقية إن الإنسان لا في خسر إلا نبدأ نشوف بقى مين لم ينجح أحد إلا الناس البسيطة من اللي نجحوا إلا اللي فيهم أربع صفات دول نسأل الله أن نكون منهم وأن يجعلنا من الناجين إلا إلا مين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كان المتوقع ربنا قال إيه إن الإنسان لفي خسر الإنسان ده مفرد ان الانسان وقالوا ازاي مفرد والمقصود بالعموم قالوا ان الالف واللام ديت بيسموها الاستغراق او الجنس يعني جنس الناس كلهم خسرانين ان الانسان اللي فيه خسر الا ايه الا ايه حد يقول لي الا ايه الا الذين كان المتوقع الا الذي ربنا بيتكلم عن مفرد اهو يعني ان الانسان الانسان واحد اهو لا فيه خسر يبقى كان المتوقع الا الذي امن وعمل الصالحات انما تلاقي ربنا قال الا الذين طب ليه الذين مع ان اصلا المراد ما حدش يقول الذين عشان يقول ان هم كتير لا ده المراد ان هم قليلين صيغه الاستثناء ديت الاستثناء بيدل على القله بدليل لما تيجي تقول لي ايه نتيجه الفصل كام كام واحد نجح في الفصل لو الفصل 100 واحد هقول لك ايه كلهم نجحوا ما عدا خمسة يبقى كلمه ما عدا اللي بعدها قليل يبقى اللي سقطوا قليلين انما لما تيجي تقول لي النتيجه كام او كام واحد نجح اقول لك كلهم سقطوا ما عدا خمسة انت ما انتش عارف كام واحد سقط بس تفهم ان اللي سقطوا كتير جدا وان نجحوا قليلين فكلمه الا الذين معناها ان الناجحين قليلين جدا جدا امال ليه جت الا الذين ما جاش الا الذين عشان ربنا يعرفني ويعرفك ان ما حدش بينجح لوحده احنا محتاجين مجتمع كويس محتاجين ان احنا نبقى مع بعض عشان جت عشان كده جه بعدها كلمه وتواصوا يبقى الذين محتاجين ان في مجتمع ما حدش بيقدر يستمر لوحده انا بضعف وانت بتضعف فذكر انما انت مذكر ده ربنا قال النبي يفكر الصحابه احنا محتاج انا محتاج اللي يفكرني وانت محتاج اللي يفكرك الا الذين امنوا الايمان الايمان ده طاقه بتخليك تنظر الحياه بنظره تانية بتخليك تعرف ان في حاجه اسمها غيب في بقى قدره الملك سبحانه وتعالى علم الملك الشامل بيخليك تنظر الامور بنظره تانية في غيب في دار اخره عشان كده لما تيجي تخسر حاجة في الدنيا مش مشكلة لو صبرت ربنا خلاص لانك انت لما يحصل لك مصيبة انت عارف ان انت ترتيب ربنا في في مالك سبحانه وتعالى هو اللي يرتب الامور وان انا لو صبرت ربنا هيديني اجر ولو مت ان شاء الله ربنا يرزقني الجنه انما اللي عايش من غير, من غير ايمان ده تلاقيه عايش عمال يلهث وراء الشهوات هو مش عارف هو بيعمل ايه هو مش عارف هو جاي هنا ليه اصلا زي ما بيقول التائه ذلك التائه اتيت لا اعلم من من اين اتيت عمال يقول انا مش عارف انا جيت منين والله هو جاهل انما الايمان ده بيخليك تبصر الامور الشمس والقمر تعرف ان الشمس لما بتغيب دي ما بتغيبش بتروح تسجد عند العرش زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال بتنظر الامور بنظره تانية عارف ان كل حدث في الكون وراه حاجه الملك هو اللي رتبه وهو بلاء لو كان خير بتشكر ولو كان ضر بالنسبه لك بتصبر الايمان ده بيديك نظره للامور تتعامل معاها والايمان ده طاقه لازم ينتج معاه شيء عملي ما تقوليش انا مؤمن عشان كده جه بعدها الا الذين امنوا وعملوا الايمان ده طاقه ما يخليكش تعرف تسكت اول ما الايمان بيتحكم في قلبك ما بتقدرش تسكت اول ما ايمانك بيزيد بتقول انا عايز اقوم عايز اتصرف عايز اتحرك يبقى الايمان ده بيخليك تتحرك الا الذين امنوا وعملوا على طول فورا الصالحات ما قالش هنا وعملوا صالحة ده ممكن يقول وعملوا صالحة بالمفرد قال وعملوا الصالحات ليه جت الصالحات هنا الالف واللام هنا بقى قالوا للاستغراق يعني حاول قدر المستطاع يضرب في كل عمل صالح بسهم حاول قدر المستطاع انه يضرب في كل عمل صالح بسهم لازم يبقى عندك علو همة وتعرف قيمة الوقت بتاعك وفي كويس ما انا افتكرت في من الكتب القيمة جدا كتاب اسمه قيمة الزمن عند العلماء للدكتور عبد الفتاح ابو هدى قيمة الزمن انا ممكن حتى لو الكتاب ده مش عندكم ان شاء الله حد يفكرني في اخر الدرس اجيب لكم الرابط بتاعه هو موجود على النت يعني اي حد هيعمل بحث عنه على النت فموجود ان شاء الله ممكن ابقى اجيب لكم الرابط بتاعه اسيبه لكم على الغرفه باذن الله كتاب قيم جدا قيمه الزمن عند العلماء انا ما رضيتش يعني ايه عشان ما اطولش انتوا بقروه كتاب فيه قصص جميله جدا ازاي لتعامل السلف مع ال مع ال مع الزمن قد ايه هم بيعظموا الزمن يعني لدرجه ان احد السلف واحد جاي يوقفه يقول له ممكن اقول لك كلمه عايز اقول لك كلمه بس قال له اوقف الشمس فبيقول له في ايه ده بيقول له انا عايز اقول لك كلمه يقول لي أوقف. هو الراجل ده بيقول ايه هو بيقول له انا عايز اكلمك قال له انا مش هقف معاك اكلمك الا لما توقف الزمن اما توقف الساعه اللي بتمشي ديت لو وقفت ابدا اقف معاك انما طول ما هي بتمشي انا مش هقدر اقف معلش ما عنديش وقت قصص بقى كتير جدا قيمه الزمن عند العلماء الشاهد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات حاول يضرب في كل عمل صالح بسهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مش بس امن ومش بس اتحرك في كل الاعمال الصالحات ده كمان ايه يا جماعه ده كمان تواصى بالحق بدا بقى الايمان لما زاد عنده بدا يعمل الصالحات بدا يحب الخير للناس بدا ينطلق الى الناس يكلمهم عن الحق وتواصوا بدا يكلم الناس وهنا انا عرفت هنا نقطه مهمه جدا جدا الناس مش واخده بالها منها ان اللي ما بيامرش بالمعروف ما بينهاش عن منكر ما بيدعوش الى الله انسان خسران اللي ما بيامرش بالمعروف ما ينهاش عن المنكر ما يقولش الله خسران يقول لك يا عم انا اصلي واصوم ومش لازم الدعوه الى الله لازم اللي ما بيدعوش الى الله انسان خسران بدليل قول الله عز وجل اهو ان الانسان في خسر الا اللي عملوا الاربع حاجات مع بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر طيب احنا قلنا عايزين نقف مع كلمه كلمه ونتعلم ان احنا نتدبر كتاب الله ليه ربنا ما قالش ووصوا بالحق ووصوا بالصبر ده حتى كلمه ووصوا اسهل في النطق يعني حتى لو القرآن دايما بيأتي بالسهل على اللسان يعني ولما بتأتي لفظة صعبة يبقى ليها مراد تاني لما بيأتي لفظة صعبة نطقها صعب في القرآن هي أصلا مرادة لذاتها عشان كده لما ربنا يقول ولعذاب الآخرة أشق تلاقي نطق كلمة أشق صعبة الألف ترقيق وبعد كده الشين وبعد كده القاف مقلقلة وهتقف عليها أشق يقول لك هي نطقها صعب لأن العذاب صعب فالنطق تناسب مع العذاب يعني تناسب لفظي ما بين الكلمة نطقها وبين العذاب فلما بتأتي كلمة فيها صعوبة او فيها نطق مخالف للمتوقع انه يجي يبقى فيها مراد طب ليه ربنا هنا قال وتواصوا ما قالش ووصوا يعني وصوا اسهل زي ما قلنا يقول لك فعل تواصى ده على وزن تفاعل وقلنا قبل كده في التكاثر سورة التكاثر قلنا وزن كلمة تفاعل ده ان في اتنين بيشتركوا في الحاجة ديت يبقى وزن تفاعل لما بيجي ان اتنين اشتركوا لما يقول لك تفاعل كيميائي ان في مادتين تفاعلوا زي ما قلنا تنازع فلان وفلان تصارع فلان وفلان تواعد فلان وفلان يبقى وزن تفاعل الاتنين اشتركوا فمعنى وتواصوا احد السلف يقول لك ليه بقى جت بلفظ وتواصوا يقول لك لان ليس احد نركز في الجمله دي ليس احد في المجتمع قل من ان يوصي وليس أحد في المجتمع المسلم أكبر من أن يوصى يعني إيه؟ يعني كله يوصي بعضه وتواصوا يعني المجتمع كله يوصي بعضه العالم الفلاني يوصي والعالم الفلاني نفسه يوصى الناس تروح توصيه ما فيش حاجة اسمها انا وصلت لمرحلة ما عدتش ايه ما عادش حد يوصيني يا جماعة انا خلاص انا عارف الدين ولا في حاجة اسمها اصل انا غلبان يا جماعة ما ينفعش اوصي لا مهما كان مقدار انت محقر من نفسك ومهما كنت انت شايف نفسك قليل برضه توصي حتى لو بتعمل معاصي حتى لو بتعمل معاصي ومهما كنت شايف نفسك كبير وبقيت عالم برضه توصى يبقى كلمة وتواصوا تفيد ان كله يوصي بعضه وتواصوا بالحق الكلمة الاخيرة في الصورة وتواصوا بالصبر يعني ايه بقى وتواصوا بالصبر يعني ان ما ان الايمان والعمل الصالح والدعوة الى الله والمعروف عنها منكر محتاج صبر عشان توصل يعني يقول لك دايما لاحظ دايما خط الانطلاق شوف كده طلب العلم اقول لك على حاجه شوف اللي بيروحوا يحفظوا القران يعني معلش كده نبص كده وكل واحد يسال نفسه كام واحد بدا فينا حفظ القران هتلاقي في الاغلب 99% من الاخوه والاخوات بداوا يحفظوا القران في البدايه طيب كام واحد استمر للنهايه طبعا هتلاقي الفضايح بقى كام واحد است... يعني كام اخ بدا يطلب علم تلاقيه يسمع شريط عن طالب العلم يا سلام تلاقي كله هطلب وهكسر كام واحد استمر للنهايه فدايما يا جماعه عشان كده جت في الاخر الصبر اللي بينجح في الاخر هو اللي بيستمر للنهايه انما للاسف وقليل من عبادي الشكور وفي ال- وبالفعل قليل بقى من عبادي الصبور قليل اللي بيستمر للنهايه قليل اللي بيصبر على الدعوه الى الله وبيصبر على طلب العلم وبيصبر ان هو يحفظ كتاب الله يبقى دايما لازم في الاخر وتواصل بالصبر انا محتاج ان حد يقول لي اثبت اصبر مهما تعرضت لشواغل ومهما تعرضت لابتلاءات لابد ان تستمر في الاخر هم دول الشخصيات اللي بينجحوا اذا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مجمل الصورة ان كل لحظة بتعدي عليك من غير ما تستغلها انت خسران حتى لو كانت في المباحات مش كده من وسائل الشيطان لاغواء بني ادم انه بيبدا معاهم بالشرك لو ما فلحش بيدخل معاك في البدعه لو ما فلحش معاك يدخل معاك انه دخلك في كبيره لو ما فلحش معاك يوقعك في صغيره من الصغائر لو ما فلحش معاك ان يوقعك في صغيره من الصغائر يشغلك عن الفاضل بالمفضول يخليك تعمل حاجه ايه هي فيها ثواب وكل حاجه بس انت كان ممكن تعمل حاجه احسن منها يعني تلاقي واحد قايم مثلا قبل الفجر الساعه 4 فاضل ساعه على الفجر يقول له ايه طب ما تتكلم مع صاحبك طب زور صاحبك يا اخي دعوه وبعدين ده اخوك في الله وزيارته هو الوقت قيام ليه الوقت الملك سبحانه وتعالى متنزل وقت القيام والدعاء والاستغفار فهو بيشغلك يحاول يشغلك دايما عن الايه عن الفاضل بالمفضول فهو الشيطان ما بيقاسي معاك فكذلك فالصورة بتقول لك ان كل لحظة بتعدي عليك من غير ما تستغلها ولازم نوصي بعض دايما والعصر زي ما كان الصحابة بيروى ان هم يوصوا بعضهم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر